إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أعظم توبة في العالم هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك كما نعلم جميعا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة ونحن وكل عام وأنتم بخير مقبلون على شهر شعبان ثم شهر رمضان ونحن الآن في شهر من الأشهر الحرم في نهاية الشهر ثم يتلو بعد ذلك شهر شعبان الذي كما ورد في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان مثل ما تصوم في شهر شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا قبل ذلك أن شهر رجب هو شهر البذر شهر اللي بترمي فيه البذرة وشهر شعبان هو شهر السقيا اللي بتسقي فيه البذرة وشهر رمضان هو شهر الحصاد فما أردت أن تحصده في رمضان فلا بد أن تزرعه في رجب شوف لما المولى عز وجل تكلم عن يوسف عليه السلام وعن يعقوب عليه السلام كان إخوة يوسف سببا في فراق يوسف عن أبيه أربعين سنة وبكى يعقوب حتى عمي بصره فلما وصل إخوة يوسف لما حدثت المجاعة وجاءوا إلى مصر وقابلوا عزيز مصر أو رئيس الاقتصاد في مصر سيدنا يوسف عليه السلام ثم تعرف عليهم بعد ذلك وأعطاهم قميصهم وقال ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين قال جل وعلا وكان في الوقت دوت سيدنا يعقوب فين؟ كان سيدنا يعقوب في شمال فلسطين وسيدنا يوسف في أرض مصر وإخوة يوسف خدوا الأحمال بتاعة الأكل ولسه خارجين منين؟ من مصر على فلسطين المسافة على الإبل في الوقت ده تسعة ليالي تسعة أيام بلياليهم فلسه يا دوب خارجين من أرض مصر زي ما حضرتك مثلا تكون مسافر السعودية ولا أمريكا ولا هنا فمجرد ما طلعت من المنطقة اللي أنت فيها ووصلت مطار القاهرة دي اسمها فلما فصلت العير يعني خرجت من حدود المكان اللي أنت عايش فيه قال جل وعلا فلما فصلت العير قال أبوهم فين في شمال فلسطين إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون من قمة الشوق والحب والصدق في هذا الحب اللي ربنا أوجده في قلب سيدنا يعقوب شم ريح قميص يوسف وهو لسه في مصر وجايين وطالعين على فلسطين من على بعد تسعة أيام شم ريح القميص فلو صدقت في حبك لشهر رمضان لشممت ليلة القدر في يوم واحد رجب فلازم يكون في استعداد من دلوقتي يبقى إذا أعظم توبة في العالم لابد أن احنا نعلم أولا لا فيش حد في الدنيا معصوم العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند حسن قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل بني آدم كل هذه من أقوى ألفاظ العموم ما فيش حد في الدنيا معصوم إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم يبقى ما حدش معصوم اه ما حدش معصوم طيب كيف حضنا المولى عز وجل على التوبة المولى عز وجل جعل التوبة ثلاثة أطراف طرفين من عند المولى عز وجل وطرف من عندك قال جل وعلا قال جل وعلا عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك لما أنزل توبتها عليهم قال جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا دول ثلاث أطراف الله ألقى التوبة في قلوبهم ده الطرف الأول ثم تابوا ده الطرف الثاني فقبل الله توبتهم ده الطرف الثالث فتوبتك محفوفة بتوبتين من الله ربنا بيلقي التوبة في قلبك قد الطرف الأولاني انت تبت للطرف اللي في النص ربنا قبل توبتك ده الطرف اللي في الآخر يبقى ثم تاب عليهم ليتوبوا وقسم الدنيا دي كلها والعالم ده كله قسمين قسم تائب وقسم ظالم طب ليه ما قالش قسم طائع وقسم ظالم لأن الطائع هيقع برضه في معصية فكأنه بيقول لك لما تقع لازم تقوم وتتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سبحانه وتعالى ولذلك شوف بقى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن حاجه في قمه الروعه قال جل وعلا يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي نقف بس وقفه صغيره ليه ربنا قال يا ابن ادم ده حديث قدسي ليه ما قالش يا مسلم او يا مؤمن او يا عبد الله وكان يستقيم المعنى يا مؤمن لو بلغت ذنوبك لو أو, أو, أو إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي والحديث ماشي إنما قال يا ابن آدم ليه كأنها رسالة بيقول لك إن أباك آدم عليه السلام عصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة فلما تاب تاب الله عليه وإنت ابن آدم ولست نبيا ولا معصوما فأكيد هتقع في معصية فبيقول لك الحق لما تقع في معصية الحق وتوب وارجع عليا علشان أتوب عليك زي ما تبت على آدم عشان كده صدرها بكلمة يا ابن آدم وبعدين قال لك الدعاء بس مش كفاية لابد مع الدعاء من حسن الظن والرجاء فيما عند الله لأن لو في دعاء من غير رجاء ولا حسن ظن ما ينفعش بمعنى أن أنا هدعي وبقول يا رب اغفر لي وأنا عارف أنك مش هتغفر لي يبقى مش هيغفر لي لأنه هو قال كده في الحديث الآخر أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله فهنا بيقول لك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ومعاها ورجوتني غفرت لك ولم يحدد ذنبا ليه ما حددش ذنب عشان ما يجيش الشيطان يأيسك من رحمه ربنا زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب ايه جميعا وما حددش ذنب مع ان في ايه ثانيه قال ايه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب له مغفره وله توبه حتى الشرك حتى الشرك والكفر وكل ما تتخيله له توبة ليه؟ لأن ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا دول عملوا يا جماعة دول كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف خدت بالك؟ يعني حتى الكافر والمشرك وعابد الصنم وعابد الوثن واللي ما بيعبدش رب أصلا لما يتوب ويلجأ لربنا يقول له يا رب يقول له لبيك عبدي قد غفرت لك وتتبدأ صفحة جديدة بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ليه لا أبالي لأنه لا يسأل عما يفعله هم يسألون حد هيقول لربنا غفرت له ليه ده ربنا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلو شاء لغفر العبد بلا توبة ما هو ما أهل الكبائر دول إيه يا جماعة دول في مشيئة الله لذلك لما تيجي تتكلم عن أهل الكبائر الخوارج والمعتزلة قال لك صاحب الكبيرة ده مخلد في نار جهنم لأنه عياذا بالله ربنا عارفينه وعارفينكم وده فكر التكفير يقول لك مرتكب الكبيرة ده ده كافر وخالد في نار جهنم عكس فكر أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة عاصم عصى الله عز وجل خد بالك وواجب عليه أن يتوب طب فإن لم يتب ولقي المولى عز وجل بتلك الكبيرة ما ما نجزمش ان هو في نار جهنم انما نقول ايه هو في مشيئه الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى يبقى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماء ثم استغفرتني وثم تفيد التعقيب مع التراخي يعني راجل أذنب 20 30 سنة وما افتكرش يتوب غير في آخر عمره خد بالك قال لك غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي طيب في ناس ذنوبها أكتر من كده يا رب فجمالك من الآخر بقى قال لك إيه قال لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا لأتيتك بقراب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه مغفرة عشان كده قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله يعني الذنوب مش بتتغفر بس لا بتتبدل حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقد ثبت في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد أن رجلا كافرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من الكبر عتية رجل كده معدي ال 100 سنة وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر السن فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا شوف بقى لو حضرتك مكان النبي صلى الله عليه وسلم واحد جاي لك عنده 120 سنة بيقول لك أنا بعمل ذنوب لو اتوزع على أهل الكرة الأرضية تغرقهم الرد الطبيعي بقى وانت لسه فيك نفس تعصي ربنا يا عم الحاج ده انت رجله قدام ورجله ورا يا عم الحاج ده انت ليك شكلك شكل كده فائد دفعه يا تقعد بقى فاهم ازاي تشتغل بقى خد بالك ولا تقعد تغلظ في وجهه وتتكلمه باسلوب مش كويس هنا شوف النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم شوف لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الله ربنا قال له فبما رحمه من الله لنت لهم طب هو النبي محتاج لين هو اصلا لوحده رحمه للعالمين خدت بالك لكن بيقول له انا عايزك تزود كمان فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب مش لانصرفوا قال له لانفضوا هيجروا لانفضوا من حولك الله فالنبي عمل ايه يا جماعه ابتسم في وجه تعرف تتعلم الحته ديت واحد جاي لك بيقول لك يا عم الشيخ ولا يا استاذ فلان ولا يا اخ فلان انا زنيت انا شربت خمر انا عملت فما تجيش بقى تقوم قافل مقطب جبينك كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوم عامله معامله كده تيأسه من رحمه ربنا شوف النبي عمل ايه مع رجل بيقول له انا ذنوبي تغرق اهل الارض اظن بقى يعني حاجه ما تتوصفش فابتسم النبي في وجهه فالرجل شاف بسمه النبي طب بالله عليك حط نفسك مكان الراجل ده لو شفت النبي مبتسم في وشك وانت ربنا يعافيك ما كنتش لسه اسلمت بالله عليك ما تسلمش والله تسلم سبحان الله ده ده, ده الدنيا كلها شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم هو كده قال كده قال إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس فأول ما ابتسم في وش الرجل وقال له خد بالك الوحي إيه شوف شغال إزاي بقى في نفس اللحظة النبي إن هو إلا وحي يوحى ما بيقولوش الكلام ده من كيسه من عنده لا ده هو الراجل بيقول له إني عملت من الذنوب ما لو إنه وزع على أهل الأرض لأغرقهم في نفس الوقت اللي قال فيه الجملة دي كان جبريل نزل من فوق سبع سماوات فقال له قل له قل له يا رسول الله أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فالنبي قالها له فقال له أشهد راح جبريل اداله الحتة الثانية قال له قل له أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات ده مش من عند النبي ده من عند من الله خد بالك النبي إن هو إلا وحي يوحى ما بيوزعش كده مغفرة وجنة والكلام ده كله على الناس كده لا ده حاجات كلها جايه له من عند من من عند الله قال له قول له أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى إلى حسنات فقالها له فالراجل قال له عايز يقول له برضه أنا لسه في حتة أنا متكتف مش قادر أقول لك اللي أنا عامله يعني أنا مكسوف قال له وغدراتي وفجراتي ده أنا عملت حاجات كلها غدر وفجر و و و فقال له سيدنا جبريل الحتة الثالثة قال له قل له وغدراتك وفجراتك فراح قالها له فولى الرجل مكبرا بيكبر على إيه؟ خد بالك هو شهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله لكن كانت مشكلته فين في الذنوب دي فلما النبي قال له خلاص ربنا بدلها لك كلها الله رجل ذنوبه تغرق اهل الارض لو اتوزعت عليهم الذنوب اللي تغرق اهل الارض اتحولت حسنات حضرتك متصور يبقى لو وزعت حسناته على اهل الارض ايه تغرقهم صح كده يعني بدل ما يغرقهم معاصي يغرقهم ايه حسنات بانه قال بس لا إله إلا الله محمد رسول الله عشان بس تعرف قيمة هذه الكلمة هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الإنس والجن والملائكة وخلق الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل وكلف العباد بأعظم تكليف واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سبحانه وتعالى خدت بالك رجل ولا مكبرا ليه لأن صاحب الذنوب متسلسل متكتف فأول ما تخبره أن له مخرجا في دين الله وأن له توبة فكيت القيد عنه كأنك أطلقت سراحه من هذا السجن المعصية والذنوب سجن الذنوب زي ما بيقولوا كده جراحات بتقطع في قلب الإنسان عشان كده الذنوب بتعرض على إيه على قلب العبد إيه عودا عودا خد بالك عرض إيه الحصير فأيما قلب أشرب نكتت فيه نكتت في قلبه إيه نكتة إيه سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت في قلب نكتة بيضاء لو فضل بقى النقط السوداء دي تتراكم على بعضها يبقى ايه هيتعمل ايه غلاف من الران كلا بران على قلوبهم ما كانوا ما كانوا يكسبون هتلاقي حضرتك يبقى اذا المولى عز وجل حضنا على التوبه والنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على التوبه ولما حضنا النبي على التوبه بدا النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم فكان النبي بيتوب في اليوم والليله قد ايه يا جماعه يتوب ويستغفر الله عز وجل في اليوم والليله عندنا روايتين روايه البخاري بتقول ان كان النبي بيتوب ويستغفر في اليوم والليله كم مره اكثر من سبعين مره دي روايه البخاري روايه مسلم شارحه لروايه البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب الى الله ويستغفر في اليوم والليله مئة مره يبقى الاكثر من السبعين دي تفسيرها انها ايه 100 مره 100 مره والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب يوم تأخر حتى جاء في رواية البخاري أنه كان يصلي ويقوم الليل حتى تتورم قدماه فتقول أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله خدت بالك المعنى ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي عرض عليه شوف بقى شوف عظمة التوبة عرض عليه أن تصير له جبال الصفا ذهبا خالصا وبين أن يفتح الله عز وجل باب التوبة والرحمة لأمته تخيل نفسك كده مكان النبي صلى الله عليه وسلم معروض عليك دلوقتي جبال الصفا دي اللي قعدت تتكسر تكسر لحد ما بقت حته قد كده دي كانت زمان ايام النبي كانت جبل جبل ضخم جدا فربنا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جبريل عليه السلام ربك بيعرض عليك حاجة من الاثنين اختار حاجة من الاثنين إما أنه يحول لك جبل الصفا ده كله ذهبا خالص تخيل حضرتك لو انك تمتلك النهارده كيلو ذهب شوف يبقى عامل ازاي خد بالك طب تخيل بقى لو عندك جبل ذهب وجبل ذهب خالص مش مغشوش كمان فعرض عليه جبل الصفا ان يكون ذهبا وده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مش لامته وبين أنه يفتح لأمته باب التوبة والرحمة قال بل يفتح باب التوبة والرحمة الله شفت النبي بيحبك قد ايه تعرف تحب النبي كده طب النهارده يوم الجمعة والنبي أوصانا في يوم الجمعة أن نكثر من الصلاة عليه هتكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله يبقى إذا هكذا حضنا النبي أيضا على التوبة طب ذنوبي كتيرة مهما بلغت ذنوبك تب إلى الله وربنا هيغفر لك ويرحمك طب في حاجات لو عملتها لا يضرني أي ذنب آه في خمس حاجات خمس حاجات لو حضرتك عملتهم ما يضركش أي ذنب في الدنيا كلها إيه هم جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة الله وسعه وهو إمام من أئمة التابعين فقال له يا إبراهيم إني أذنب قال تب إلى الله عز وجل قال أذنب ثم أتوب ثم أعود قال له أخبرك بخمسة أشياء لو فعلتهن ما ضرك معهن أي ذنب قال له تقول هات قول قال الأمر الأول إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله قال سبحان الله ده ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون خد بالك ده الرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى فإن لم آكل من رزق الله فأين أجد الرزق ما فيش فابراهيم بص له قال له أيجدر بك أن تأكل من رزقه وأن تبارزه بالمعاصي قال له لا والله هات الثانية قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله قال له يا إبراهيم الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى فكيف أين أسكن إن لم أسكن في كون الله وفي ملك الله وفي أرض الله قال أيجدر بك أن تسكن في ملك الله وأنت تبارزه بالذنوب والمعاصي قال له لا والله هات الثالثة قال له إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه قال له يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا خد بالك فقال له أيجدر بك أن تعلم أن عين الله تراقبك وأن الله مطلع عليك ومع ذلك أنت تبارزه بالمعاصي قال له لا والله هات الرابعة قال له إن أردت أن تعصي الآن إن أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت يريد أن يقبض روحك فكلا أذهب معك أو قل له أجلني يا ملك الموت ساعة حتى أتوب فقال يا إبراهيم الله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لا نتأخر ساعة ولا نتقدم ساعة وملك الموت لا يستأذن على أحد وما استأذن على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيجدر بك أنك لا تدري متى تموت ومع ذلك أنت تبارز الله بالذنوب والمعاصي قال له لا والله هات الخامسة قال له إن أردت أن تعصي الله فإذا جاءتك يوم القيامة زبانية جهنم تريد أن تأخذك إلى النار فلا تذهب معهم قال يا إبراهيم الله عز وجل يقول عن هؤلاء الزبانية عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فكيف لا أذهب معهم قال سبحان الله أيجدر بك أن تعلم ذلك الوصف من ملائكة الرحمن وأنت تبارز الرحمن بالمعاصي قال لا والله أستغفر الله تبت إلى الله عز وجل إنسان لما يستحضر هذه المعاني يتوب ويرجع إلى المولى عز وجل لأنه خد بالك من حاجة باب التوبة مفتوح على طول إلا في حالتين في حالتين فقط هم اللي ما تقبلش فيهم التوبة اللي هو الحالة الأولى عند غرغرة الروح إذا وصلت الروح إلى إلى الحلقوم خلاص يغلق باب التوبة ليه؟ لأنه خلاص بقى في الوقت ده شايف ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب نازلة تقبض روحه فشاف الحقيقة كاملة فلو آمن في الوقت ده ما ينفعش إيمانه عشان كده لازم يؤمن قبل أن يشاهد هذا المشهد ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال لعمه أبو طالب قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربك لسه ما دخلش فين في السكرات فكان حواليه شياطين الإنس كان حواليه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب قال لا هو على ملة عبد المطلب ثم قال للنبي في الرمق الأخير والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك خاف أن الناس تعايره بعد ما يموت ويقولوا أنه هو أسلم فمات كافرا فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد نفعك عمك كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعتك قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين ربنا يعفونا ويعافيك يا رب ربنا يتوب علينا وعليك يا رب ويتقبل توبتنا ويرزقنا جميعا توبة نصوحة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فهناك حالتان تغلق فيهما التوبة فقط أما التوبة فمفتوح باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا ولا يغلق باب التوبة إلا جاهل يعني الذي يغلق أمامك باب التوبة في غير هاتين الحالتين جاهل زي ما حصل مع الرجل الذي قتل 99 نفسا قال دلونا على أعلم أهل الأرض فدلوه على مين؟ على أعبد أهل الأرض والعابد ممكن يكون بيعبد ربنا بس على جهل واحد متحفز قوي للعباده ومتحمس وعنده كده حراره في القلب كده ولسه مقبل على الله سبحانه وتعالى يا جماعه الخير صلاه الظهر كم ركعه اربع ركعات اربعه ليه سبحان الله هو هو ربنا ما يستاهلش اكتر من كده والله لصلي الظهر 48 ركعه وزادت الخير خيرين 48 ركعه تعب ولا ما تعبش تعب ولا يقبل منه عباده ليه لان شرطي قبول العباده الاخلاص والمتابعه ان انت تخلص النيه لله وان انت تتابع رسول الله صلوا كما رايتموني وصلي النبي صلى الظهر اربعه صلي اربعه ما ينفعش لا ثلاثه ولا خمسه ولا اربعه ونص لازم اربعه بالظبط واخد بالك فهي دي المسألة فشوف فالرجل قال دلونا على أعبد أهل الأرض أعلم أهل الأرض فدلوا على أعبد أهل الأرض دخل فقال له هل لي من توبة قال له وماذا صنعت وده قمة الجهل لما يجي لي واحد يقول لي أنا عملت ذنب ممكن ربنا يتوب عليا لو أنا جاهل أقول له إيه طب عملت إيه عشان أقول لك ربنا يقبل ولا ما يقبلش هل أنا جاهل لأن حتى لو اللي قدامي ده كافر لو إنه مشرك لو إنه عابد صنم فأنا أعلم إن لي توبة مجرد ما يقول كلمة التوحيد فخلاص أعلن إسلامه لله وتوحيده لله خلاص ده له توبة يبقى أنا لو قلت له السؤال ده بداية ده قمة الجهل مني فقال له وماذا صنعت قال له قتلت 99 نفس 99 نفس وجاي عايز تتوب ده ايه البجاحه دي كانه عايز يقول كده يعني قال له لا طبعا مالكش توبه فلما قفل باب التوبه في وشه الثاني طبعا يئس فقال له ايه ده في نفسه كده كانه قال هكذا دي ما جاتش في الروايه قال ما دام انا رايح رايح نكتر الفضايح وراح قتله اصل ما فرقتش كتير مش انت بتقول لي مالكش توبه يعني اخش النار صح كده طب اخش النار قاتل 99 ولا 100 ما فرقتش كتير واخد بالك ما هي 99 من 100 ما فرقتش كتير اه نقفلها كده 100 واخد بالك فراح قاتله بس برضه الراجل مخلص فيا جماعه دلوني على اعلم اهل الارض انا نفسي اتوب بجد ما تودونيش لواحد زي ده فدلوه على اعلم اهل الارض والعالم عالم يشوف التشخيص الاول وايه يشخص ويوصف العلاج قال له هل لي من توبه قال له باب التوبه مفتوح لا يغلق ابدا حلو كده ففي الاول قال له ايه ما قالوش مالكش توبة ما قالوش عملت ايه لا قال له في الأول باب التوبة مفتوح ومن يحول بينك وبين التوبة لكن بقى عايزين نعرف برضو علاج المشكلة وماذا صنعت ده بعد ما قال له باب التوبة مفتوح ومن يحول بينك وبين التوبة قال له قتلت مئة نفس قال له لك توبة ولكن اخرج من أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معه عارفين القصة كلهم حضراتكم في النهاية أن هذا الرجل لما مات في منتصف الطريق ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله أمر الأرض أرض الطاعة أن تقاربي وأرض المعصية أن تباعدي فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد شوف بقى رحمة ربنا كان ممكن يبقى بخمسة كيلو بعشرة كيلو والله قادر إنما هي الإعجاز في إيه؟ شبر بس شبر عشان كده كنت بقول دايما علاج مشاكلنا هنا في مصر والله العظيم ولا أمزح في شبر وكلمتين شبر وكلمتين آه والله علاج كل المشاكل اللي انت شايفينها دي كلها في شبر وكلمتين شبر الذي قال عنه جل وعلا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة الله شوف لو كلنا قربنا من ربنا الشبر والله تقرب إلينا ذراعا وهو الغني عنا سبحانه وتعالى شوف مدى الخير اللي ممكن نعيش فيه وشوف بقى مدى الرحمة ومدى المغفرة ومدى ومدى ومدى الصلح الذي سيكون بين القلوب لو لو قربنا من ربنا شبر لأن احنا انشغلنا ببعضنا قوي انشغلنا بخبط والرقع واتهامات وشتايم و لو كنا الوقت ده كله قضيناه من الأول خالص في استغفار وتوبة ورجوع لربنا و و و غير ذلك والله العظيم أقسم لكم بالله لكن حال البلاد ما يوصل لعشر معشر اللي احنا فيه يبقى أول حاجة الشبر وكلمتين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا اللي عمال بيقول يا رب ارحمنا ارحم انت ارحم انت تلاقي رحمته اه والله العظيم على قد الرحمة اللي ربنا أودعها في قلبك على قد ما هتفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى ارحموا ترحم فده حل مشكلة أي بلد في الدنيا شبر قرب لربنا وهو بالشبر ده هو الشبر ده اللي بكلم حضرتك عنه هو اللي ربنا نجى بيه الرجل اللي قتل 100 100 نفس مش هو الشبر ده مش لما قاسوا ليه وقرا قرب الارض الطعبه بشبر واحد خدت بالك فعشان كده قلت لحضرتك ان التوبه تقبل الا في حالتين الحاله الاولى عند غرغرة الروح إيه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر حتى ما توصل الروح لغرغرة كده الحلقوم خلاص لا تقبل التوبة والحالة الثانية في علامة من علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الكبرى عشرة وعلامات الساعة الصغرى 94 علامة فعلامات الساعة الكبرى العشر دي من ضمنها طلوع الشمس من مغربها الشمس بتطلع منين أصلا من المشرق لكن من علامات الساعة الكبرى إن في يوم من الأيام الناس تطلع تصبح الصبحية ما تلاقيش الشمس طالعة من المشرق تلاقيها طالعة منين من المغرب دي علامة من علامات الساعة الكبرى لو ظهرت العلامة ديت في واحد كافر عايز يسلم في اللحظة دي لا يقبل في عاصي عايز يتوب لا يقبل في مؤمن عايز يزود طاعة لا يقبل بيتقفل ويتختم على آخر حاجة عملتها قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم إن الله يقبل توبة العبد إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يبقى التوبة مفتوحة ليل ونهار لحد ما تطلع الشمس منين من المغرب آخر حاجة ونختمها في عجالة سريعة حتى لو أطيل على حضراتكم طيب في واحد بيقول أنا نفسي أتوب بقى توبة زي ما أصحاب النبي تابوا صلى الله عليه وسلم عايز أتوب توبة زيهم بالظبط سمات التوبة عند الصحابة خمس سمات تميزهم عن توبة أي إنسان على وجه الأرض السمة الأولى في عجالة سريعة هي تعظيم الذنب تعظيم الذنب يعني ايه يعني انا ممكن اعمل ذنب لكن ما احسش ان انا عملت حاجه هو ايه يعني ايه اللي بيشرب سجاير يقول لك ما انا احسن من اللي بيشرب شيشه واللي بيشرب شيشه يقول لك انا احسن من اللي بيشرب خمر واللي بيشرب خمر يقول لك انا احسن من اللي بيشم واللي بيشم يقول لك انا احسن من ابليس فمش كده واخدها ايه بالكيلو لا المعاصي مش كده المعاصي مش كده اي معصيه ولو صغيره ولذلك التقسيم بتاع الاحكام الشرعيه دي حته بقى دوت مستحب ولا مباح ولا مندوب ولا مش عارف ولا آآ آآ ولا فرض ولا ولا واجب ولا مكروه ولا حرام التقسيمه دي جايه متاخره مع العلماء علماء الاصول انما التقسيمه دي كانت موجوده في زمن النبي ابدا الصحابه اي ذنب ولو صغير كان بيعتبروه كبيره مش كبيره في الحكم كبيره في ان هو بيعصى ربنا خدت بالك وكان اي امر ياتي من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيساله بقى ده مستحب ولا واجب حد سال من الصحابه حد فيكم سمع الكلام ده من الصحابي او يعني قرا الكلام ده عن اي حد من الصحابه مستحيل كانش يسال مستحب ولا واجب هو جه من عند النبي هعمل زي ما النبي عمل صلى الله عليه وسلم اذا كان كانوا بيقلدوه في الامور التي ليست من العباده يعني امور عاده وكانوا بيقلدوه فيها صلى الله عليه وسلم ليه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سيدنا ابن مسعود يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل الجبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به هكذا وهكذا خدت بال حضرتك فالمنافق بيحس ان هو ما عملش حاجه خالص انما المؤمن بيحس ان الذنوب دي ايه كانه واحد تحت جبل والجبل ده يقع في دماغه انس بن مالك بيقول للصحابه بعض ابناء الصحابه والتابعين بيقول لهم ايه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات لكن أجمل كلمة بقى عجبتني كلمة واحد من التابعين اسمه بلال بن سعد بلال بن سعد بيقول بقى بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول خد بالك من الجملة الجميلة ديت لو ما طلعتش من هذا اللقاء إلا بالجملة دي كفاية عليك قال لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت ما تقولش دي صغيرة ده واحدة كانت معدية فأنا بصيت بص كده على المشي صغيرة ده مش عارف إيه فأنا قلت كلمة كده صغيرة ما تبصش للصغيرة على إنها صغيرة لكن بص على إن أنت عصيت مين الله الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا وإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض واد فأرادوا أن ينضجوا طعامهم فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود حتى إذا جمعوا اللي هو الحطب ده كله أججوا النار فأنضجوا طعامهم وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده الأربع عناصر التانيين من سمات التوبة من توبات الصحابة عشان ما طولش لحضراتكم اللي عنده مشوار اللي تعبان ربنا يحفظكم وبعتذر اولا عن التاخير مش من عندي العربيه اللي جت متاخره انا اسف آه نكملها ان شاء الله في جلسه كده 10 دقائق بعد الخطبه لمن اراد ان يجلس ندعي لمصر قبل ما ننزل من على المنبر أسأل الله عز وجل اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ألا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين فرج هم المهمومين وسجن المسجونين وارفع الظلم عن المظلومين ووسع أرزاق المسلمين وسد الدين عن المديونين وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب ألف بين قلوب المصريين اجمعهم على قلب رجل واحد اجمعهم على قلب رجل واحد اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين يا رب من أراد مصر بخير فانفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين أغث إخواننا في سوريا يا رب إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم اجمعنا وإياكم صحبة على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم